بسم الله الرحمن الرحيم
فوجئت ان جاءتني رسالة على التليفون مسج في منتهى القزعة اتصلت بالرقم مرة واثنين وثلاثة قفل التليفون فقلت اكيد واحد واحد تليفون يا عم بعتها لي عن طريق الرقم فاز الفاحشة والبذيئة بقت موجودة على ألسنة الشباب النهاردة كتير يضحك بيها ويضحك منها الحد الفاصل محتاجين نتغير نتغير تماما يبقى في حد فاصل واضح خط نور نور فاصل زي السيف بين الجاهلية وبين الجاهلية وبين الإسلام الحد الفاصل انا هقول لكم بقى الكلام اللي يزعل بس ما تزعلوش مني انك انت مطول شعرك وانت لابس طاقيه سودا وانت مش عارف عامل ايه دي منظره انت التزمت اه دخلت الدين اه بس لسه عايز تبقى الواد الحليوه اللي البنات يحبوا تبص لها انك برضه ما زلت واد مهم تجد الاخت تلتزم وتلبس النقاب بس آه، لازم عند خياطه اخر شياكه والوان بقى ما بقولش فاقعه بس الوان متميزه السيمون والكافيه وال يعني الواحد مننا يا جماعه دخل سكه الالتزام ولسه عايز يبقى متميز الجاهليه لسه هي هي الاخت اللي تلتزم لازم يبقى عندها استعداد انها تغير كل حاجه في حياتها أيوة.
العبثيه والفوضويه شعار العصر السيء اللي الناس بتعيشه النهارده انتبه يا عبد الله تحديدا انت بتتعلم ايه تحديدا في عبادات انت تنفع ايه تحديدا انت تقدر تفيد الدين فاحذر.
الفوضويه والعبثيه اللي انت كنت عايش فيها في الجاهليه لازم تتخلص منها لازم تبقى امورك واضحه ومحدده مع الله سبحانه وتعالى كتير مننا عايش حياته كده الآفة اللي مسيطرة على الشباب في زماننا حتى الملتزمين هي فوضى يا فوضى لذلك تدخل الأوضة بتاعته تلاقيها آه فوضى الحد الفاصل لما يجي واحد يلتزم الشيطان يشمه الراجل ده ينفع متشدد ولا ينفع متسيب فاللي قام متشدد يخليه يتشدد لما يخرج من الدين واللي قام متسيب يخليه يتسيب لما يخرج من الدين انا بقول ان الشباب النهارده فيهم الاثنين هو نفس الشخص تلاقيه فيه حتت عنيف فيها جدا وحتت غايه في التسيب يعني واحد يقول لك انا عامل مشكله مع اهلي مع والدي ليه عشان البس جلابيه وهو في نفس الوقت في بنات بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون واحد بيقول لي انا في شغلتي بتعامل مع النساء وقفت اعمل ايه قلت له النساء حولهم على غيرها يعني قول لهم اي واحده تتعامل يبقى انت قابلها خلص انت معاها وهيتمنى اه ما هيصدق يعتبرها خدمه منك مش هينفع لازم انا اتعامل معاها سيب الشغل طب لو سبت الشغل اشتغل ايه مش موضوع انا بقى اشتغل ايه اموت من الجوع يعني موت موت موت من الجوع وما تخش جهنم ما تضيعش دينك ولو هتموت من الجوع ما تضيعش دينك ولو هتخسر السنه الدراسه ما تضيعش دينك ما تضيعش دينك وتدخل جهنم علشان اي حاجه ما تضيعش دينك الحد بعض الفاصل الناس من الشباب للاسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام وقفل الشبابيك وقفل البيبان وضل الاوضه وقفل الصوت وقفل عشان ينام ليه بتجاهد عشان تنام ليه مش جاي لك نوم قوم اشتغل ما تنامش ما تنامش غير لما يغلبك النوم لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت يخرج يقف في البلكونه ينزل يقف في الشارع مش عارف يتمشى يلف بالعربيه تضييع وقت الحد الفاصل هو متعود ان هو لما كان في النادي كان الزعيم متعود ان هو لما يروحوا رحله هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه كان متعود انهم بيحبوه كان متعود انهم بيحترموه كان متعود كان متعود كان متعود لما دخل الاسلام بقى والالتزام عايز برضه يفضل هو الزعيم الزعيم انت ادفن نفسك شويه ما تبقاش معروف مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويبقى معاك تليفونات المشايخ ويبقى معاك اه اتصالات ويبقى مش صارف صارف خالص ادفن نفسك يسر إخوانكم في شركة القراء أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الحد الفاصل وهي المحاضرة الثانية من سلسلة أصول الالتزام لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى والآن مع المحاضرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله المنان أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأسأله سبحانه الحنان أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله نسأل الله جل جلاله أن يثبت قلوبنا على الإيمان اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا نعم في هذا الزمان وقد كثرت الفتن وزادت المآسي وعم البلاء أسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية مضى معكم لقاءان في أصول الالتزام أصول الالتزام فاكرين ولا نسيتم كان الأصل في المسألة نتكلم عن أصول الالتزام وأننا نريد أخ عنده التزام على أصوله التزام على أصوله لأننا نرى في هذه الأيام وللأسف الشديد التزام مهوش منظر إلى حد كبير وذكرنا في لقاءين أصلين كان الأصل الأول هو التوحيد اللهم اجعلنا لك موحدين وذكرنا معنى كلمة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن إجمالها أن تعرف الله وأن يتعلق قلبك بالله فلا ترجو غير الله ولا تحب إلا الله ولا تنشغل إلا بالله كانت هذه الأولى والثانية كانت في التوبة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك وذكرنا هنالك أن بعض الناس بعض الإخوة يلتزم فيترك البنت اللي كان ماشي معاها ويترك التدخين ويترك سينما ومسرح ويترك بانجو وهيروين يترك هذه البلايا والمصائب التي تركها بغير توبة هو ترك وأقبل على الطاعات ونسي توب أو مش فاهم يعني إيه توب ولذلك تكلمنا ساعتها عن التوبة العقدية اللهم تب علينا يا رب العالمين وإن عايزين توبة بعقيدة أن نتوب من عقيدة إلى عقيدة توبة عقدية حقيقية ثم التقي معكم هذا اليوم في النقطة الثالثة من نقاط أصول الالتزام الاستعداد للتغيير قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكثيرا ما نسمع هذه الآية كثيرا ما نسمع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واعتدنا تعودنا هذه الآية اعتدنا تعودنا ان احنا نسمعها كتير وبقت مرتبطة عندنا بمعنى ان احنا في محن ومآسي اليهود مسلطين علينا والامريكان وغيرهم وده نتيجة معاصينا فلو الناس كلهم اتصلحوا ربنا هيصلح حالنا وكل انسان نسي ان يسقط هذه الآية على ذات نفسه خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا وهي قضية ان كثيرا منا ينسى أن القرآن يخاطب كل إنسان بذاته يعني حين تسمع يا أيها الذين آمنوا يبقى كأن الله جل جلاله يقول لك يا فلان ابن فلان الخطاب متوجه إليك أنت شخصيا أنت أنت أنت أنت وأنت كل إنسان مننا الخطاب خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا يعني بيناديك أنت ردات دون جميع الخلق أن يحمل كل منا هذا الخطاب لنفسه شخصيا ليتم العمل قال الله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إننا بحاجة فعلا إلى أن نتغير يعني ان يكون هناك فرق بين حياتك الطويلة العريضة الكبيرة اللي انت عشتها قبل كده وحياتك في الدين لازم يكون في تغيير مش التغيير الشكلي وانما التغيير الحقيقي الجذري لنا محاضرة بعنوان الفرق بيننا وبينهم الفرق بيننا وبينهم مين الصحابة تفتكروا في فرق بيننا وبين الصحابة في فرق يا جماعة ردوا عليا في فرق قول لي مفيش نسبة صح آه، قول كده مفيش نسبة فعلا وانا قلت ان انا زمان ابويا الله يرحمه علمني لما كان بيعلمني اركب عجلة فكان يقول لي لازم تسبق الراجل اللي قدامنا ده لا ما اقدرش يقول لي لا تقدر يعني هو له ثلاث رجول وانت ليك رجلين بس هو له رجلين وانت ليك رجلين اسبقه فبفضل الله التشجيع ده كان يخليك تسبقه كذلك كثيرا ما اقول هم الصحابه دول كان ليهم قلبين وانت ليك قلب واحد ها هم ليه الصحابه وصلوا للدرجه دي احنا مش عارفين نجيبها مش مسألة وجود النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بشخصه فقط وسطهم لأن سنته موجودة هو نعم وجود شخصه له أثر لا شك بلا شك لكن مش للدرجة دي لأن الفرق بيننا وبينهم لا يتصور زي ما أخونا قال مفيش نسبة بيننا وبينهم أما حاجة وإحنا حاجة تانية خالص لكن عايز أقول لك بقى الشاهد هنا إن الصحابي لما كان بيسلم كان بيحس انه اتنقل نقلة كبيرة جدا جدا فلذلك هي دي بقى كان ينظر الى الجاهلية التي كان عليها انها رجس فكان يستريب من كل ما فيه مما كان عليه لكن الشاب من دول النهاردة بيلتزم وداخل في الالتزام بكل جاهليته هي هي مفيش حاجة اتغيرت كنت بصلي العشاء في مسجد من اسبوع كده او اكثر قليلا مش عارف مش فاكر كنت بصلي العشاء في مسجد وبعد ما خلصنا الصلاه جم مجموعه من الشباب اتعرفوا عليه يسلموا عليه ببص فيهم كلهم بلحى ولكن لقيت 3 4 5 6 شعرهم طويل قوي على كتافهم كده واثنين ثلاثه لابسين طاقيه سوداء واثنين كمان آه كان ايه اه, آه الكاسكته لابسين ك... اسمها ايه عندكم كاب كاب على دماغهم وطبعا الكل لابس البتاعه دي ايه اسمها اقول لك تيشيرت وبنطلون عادي فبصيت لهم كده هو انتم ملتزمين يا جماعه قالوا اه والله قلت لهم مش شايف انا مش شايف طب انت مربي شعرك ليه قال لي سنه قلت له تقسم بالله العظيم انك سايبه للسنه فقط لابس طاقيه سودا ليه مش حرام يعني رسول الله طيب انت تستطيع تقسم بالله العظيم انك لابس طاقيه سودا لله تقسم ثم انا هقول لكم بقى الكلام اللي يزعل بس ما تزعلوش مني انك انت مطول شعرك وانت لابس طاقيه سودا وانت مش عارف عامل ايه دي منظرك انت التزمت اه دخلت الدين اه بس لسه عايز تبقى الواد الحليوه اللي البنات تحب تبص لك انك برضه ما زلت واد مهم تجد الاخت تلتزم وتلبس النقاب بس لازم عند خياطه اخر شياكه والوان بقى آه يعني ما بقولش فقعة بس ألوان متميزة السيمون والكافيه وال أنا ما أعرفش برضه في الحاجات دي قوي فأنتوا هتساعدوني آه يعني الواحد مننا يا جماعة دخل سكة الالتزام ولسه عايز يبقى متميز عايز يبقى برضه شباب بصيت في جيب واحد منهم لقيت فيه البان اه في جيبه لسه بياكل لبان في الشارع برضه آه، مش عارف ما بدات افتشهم بقى اقلبه الجاهليه لسه هي هي فكروني بحاجه مهمه جدا فكروني بقصه الشنطه افتكر انا قلتها قبل كده معلش اقولها ثالث رابع عاشر 20 50 انت سمعتها 18 مره قبل كده مش كده؟ اسمعها 19 قصه الشنطه عارفينها انتوا مش كده؟ ولا اقول؟ طب صلي تحبوا القصص انت عارف كنا ملتزمين في اواخر السبعينات كده من 30 سنه يعني. ف معتكفين في العشر الاواخر من رمضان في مسجد فجاء راجل كان المسجد في منطقه راقيه في في الدقي مهندسين فدخل راجل محترم كبير في السن انتوا قاعدين كده ليه؟ لانهم معتكفين، يعني ايه معتكفين؟ يعني قاعدين في المسجد العشر الاواخر مش تخرجوا من الجامع خالص يعني لا بتاكلوا وتشربوا وتناموا هنا؟ اه ليه كده؟ دي سنة النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان عشان التماس ليلة القدر قال يا يعني ممكن اعتكف اه جدا قال طيب اجيب شنطتي واجي طب اتفضل فراح الراجل يجيب الشنطة جه مع اتنين تلاتة أربعة خدامين شايلين الشنط آه، طبعا جايبين مرتبة وملاية وكبرتة ومخدات و... والشنطة فتح الشنط طلع تلفزيون وفيديو اهو في ناس عايز يلتزم بالشنطة معايا اه عايز يدخل الالتزام بس ايه اه بالشنطة بتاعته جزاك الله خير عايز يدخل الالتزام اه بس زي ما هو بالجنس وال والتيشيرت وال- والكاب وال- واللبانة وال و- وينام ال- الفجر لا الفجر انا مش عايز انزل الفجر لا ما ينفعش اصلا ما بنام ما بقومش آه القران لا هو انا اقعد قدام واحد يقعد يهزقني آه، لسه احنا اطفال عايز يدخل الالتزام بشنطه ان البنات برضو تفضل شايفه انه حلو وجميل ويتعاكس وان هو يعني يبقى برضو له مكانته والتهريج والهزار وال... التزام بالشنطة أنا عايزك تسيب الشنطة وتدخل دين ربنا نظيف بدون أهواء بدون شروط ربنا هو اللي يشرط فلذلك لابد من أصول الالتزام الاستعداد للإيه؟ للتغيير عندك استعداد إنك تتغير مش إنك تغير إنك أنت نفسك تتغير من جواك الاخت اللي تلتزم لازم يبقى عندها استعداد انها تغير كل حاجه في حياتها يبقى عندك استعداد بتحب ايه وبتكره ايه بتنام ازاي وتنام امتى بتاكل ايه وتاكل ازاي وتاكل فين بتتكلم ازاي وتكلم مين لذلك في رواسب في جاهلية كتير جدا لازم تتشال عشان كده بقول لك ان الصحابي لما يدخل الاسلام بيستريب ينظر الى كل ما كان عليه في الجاهلية نظرة المستريب ينفع ده يجوا يسألوا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله رقع نرقي بها شوف لدرجة ايه بقى آه، احنا بنرقي قال عرضوا علي رقاكم قل لي بتقول ايه يبقى لما سألوا النبي عن الرقى يبقى دليل انهم كانوا بينظروا لكل حاجة دي تنفع في الإسلام ولا ما تنفعش فأنا عايزك تبقى كده دي تنفع في الالتزام ولا ما تنفعش ينفع بقى كده ولا ما ينفعش ينفع أقول كده ولا ما ينفعش سبحان الله العظيم أمس والله فوجئت إن جاءتني رسالة على التليفون مسج ها ال- في منتهى القذارة فاتصلت بالرقم مرة واثنين وثلاثة قفل التليفون فقلت أكيد واحد أكيد إن الشباب بيهزروا بالكلام ده واحد تليفوني عنده بس بعتها لي عن طريق الغلط مش قصده جاي يبعتها لحد تاني بعتها لواحد اللي هي الكلام القبيح الفاحش نكتة يعني بس نكتة فاحشة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا ايه ولا فاحش ولا بذيء الفاظ الفاحشة والبذيئة بقت موجودة على ألسنة الشباب النهاردة كتير يضحك بيها ويضحك منها للأسف الشديد ان بقت النكت وال- والتهريج وال... محتاجين نتغير نتغير تماما ويبقى في حد فاصل واضح خط نور نور فاصل زي السيف بين الجاهلية وبين الإسلام لذلك أنا نقيت لكم النهاردة عشرة من الرواسب الجاهلية اللي احنا عايزين نتخلص منها وإن كانت الرواسب الجاهلية بالمئات بالآلاف بس أنا نقيت بس عشرة أول أول نقطة من رواسب الجاهلية يجب عليك أن تتخلص منها العبثية والفوضوية العبثية والفوضوية شعار العصر السيء اللي الناس بتعيشه النهارده لذلك الناس معجبين بكده يعني لما يجي الاغاني تلاقي اغانيهم فوضى تخبيط وترزيع ومش عارف ايه يبقى هو ده هو ده الفن تلاقي الناس زمان كانوا يحبوا الحاجات ال- المنمنمه الجميله المظبوطه زي ما بقول لك كده حتى في الفن دي سمه من سمات ال- من سمات العصر النهارده الفوضى شخبطه ولخبطه يرمي شويه بويه كده وهو ده شفت اللوحه تامل اه إيه، كده حتى في المباني في ال- في يعني شفت زمان آه، لما تلاقي طقم آه، انتري او ما كانش انتري بقى كان الصالونات شوف التدهيب والدقه المتناهيه في عمل ورقه الورده النهارده آه، الامريكاني عباره عن ايه آه، كم كم بتاع ده كم قطن ولا بتاع ال- كم سفنج تقعد عليه وخلاص هي دي الفوضويه النهارده الفوضى والعبث هو سمه شباب عصرنا الدين دين منظم انه لقول فصل وما هو وما هو بهذا هتدخل سكه الدين تبقى الامور في منتهى الوضوح والتحديد الدين كده الدين كده عشان كده لما بنسال عن التامين حلال ولا حرام يقول التامين حرام ليه لانه ربا وغرر عارف يعني ايه غرر مش عارف يعني ايه يعني ايه غرر الاسلام يشترط في البيع والشراء ان تبيع سلعه محدده بثمن محدد لازم فلذلك نهى عن بيع حبل الحبله يعني لو بقره حبلى لا يجوز انك تبيع اللي في بطنها نهى عن بيع الثمر حتى يبدو نضجه نهى انك انت تبيع البلح على النخل لحد ما يثمر الجنينه لحد ما تثمر نهى ان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه الشاهد ان الاسلام امور واضحه في النور محدده فالتامين غرر يعني ايه غرر يعني بيقول له هتدفع كل شهر 200 جنيه واذا حصلت لك حادثه ولا كارثه تاخد 20000 جنيه مثلا مثلا ممكن تحصل الحادثه دي بعد خمس شهور وممكن ما تحصلش 20 سنة صح ولا لا ده اسمه غرس لأنه مش بيع بين في شيء معلوم كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم لأجل معلوم هو ده الدين الدين ما فيش فوضى عشان كده أنا لو سألتك في الدين هدفك إيه لما جيت تلتزم هدفك إيه مش الراجل الصحابي لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قسم له قسمه من الفيء وبعته له قال ايه قال يا رسول الله اني لم اتبعك على هذا لم ابايعك على هذا انما اتبعتك على ان اضرب بسهم من هنا فاموت فلا ادخل الجنه يبقى الراجل كان عارف تحديدا هو هو عايز ايه انت عرفت في الدين انت عايز ايه ولا اهو هو ده هي دي الفوضويه والعبثيه ولذلك تحديدا انت بتتعلم ايه تحديدا في عباداتك انت تنفع ايه في الصيام ولا في الصلاة ولا في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في قيام الليل تحديدا انت تقدر تفيد الدين في ايه تنفع الدين في ايه الفوضوية والعبثية اللي انت كنت عايش فيها في الجاهلية لازم لازم تتخلص منها لازم تبقى امورك واضحه ومحدده مع الله سبحانه وتعالى كتير مننا عايش حياته كده زي ما قلت لكم قبل كده ان انا في خطبه الجمعه بقول هل انت سعيد وكتير من الناس هيقول لي والله ما انا عارف هو انا سعيد ولا لا انا مبسوط ولا مش مبسوط مش عارف بجد مش عارف تحديدا كده هل انا سعيد ولا مش سعيد انا باكل واشرب عايش يعني مش مستورة بس سعيد مش عارف هي دي الفوضوية والعبثية اللي الناس عايشة فيها انت هتقوم الليل طب ايه طب انت هتتعلم هتتعلم ايه وتتعلم من مين وفي خلال قد ايه طب هتحفظ القرآن ازاي وامتى وفين وتخلصه امتى دي امور لازم تبقى محددة الآفة اللي مسيطرة على الشباب في زماننا حتى الملتزمين هي فوضى فوضى حياة فوضى لذلك تدخل الأوضة بتاعته تلاقيها اه فوضى أوضة فوضى جزمته هنا وقميصه هنا والبتاع هنا وكتبه مرمية تحت المكتب وتحت السرير وفوق الدولاب فوضى فوضى عايش فوضى مواعيده كلها فوضى فلذلك أول شيء لازم نتخلص منه اللي هو الإيه؟ الفوضوية والعبثية بلاش عبث ديننا جد ونبطل لعب أيضا من ما ينبغي أن نتخلص منه الغلو الغلو أنا أقصد به أن الترخص الجافي أو التشدد الجافي الشباب النهاردة بيدخل في الدين وابن القيم بيقول ومن عجائب الشيطان أنه يشام النفس فينظر أي القوتين عليها أغلب لما يجي واحد يلتزم الشيطان يشمه الراجل ده ينفع متشدد ولا ينفع متسيب فاللي قام متشدد يخليه يتسدد لما يخرج من الدين واللي قام متسيب يخليه يتسيب لما يخرج من الدين انا بقول ان الشباب النهارده فيهم الاثنين يعني مش في واحد متشدد وواحد متسيب لا لا لا لا هو نفس الشخص ما تزعلوش مني بتاع مصر الجديده ومدينه نصر والزمالك والمهندسين دول تحديدا ها تلاقيه فيه الاثنين تلاقيه فيه حتت عنيف فيها جدا وحتت غاية في التسيب وهو كله دين وفي الاثنين هو مش صح يعني واحد يقول لك انا عامل مشكلة مع اهلي مع والدي ليه عشان البس جلابية وهو في نفس الوقت في بنات بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون الله مش تتعجب منه ده طب انت عامل مشكلة مع والدك عشان تلبس قميص جلابية يعني عامل مشكلة ليه ما هو لبس القميص مش فرض ولبس البنطلون مش حرام مش حرام البس بنطلون واسع فضفاض محترم محترم ما هو انا بزعل من اللي الاقيه داخل يصلي ولابس بنطلون ترنج او جينز محزق ملزق عليه او غيره يا ابني خذوا زينتكم عند كل مسجد قول له هي دي زينة عصرنا غلط غلط مش زينة المحترمين مش زينة الوقار اللي ينفع تدخل بيها على ربنا انتوا تزعلوا مني اوعوا تزعلوا بحبكم خايف عليكم لسه تدخلوا الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فزي ما بقول كده عامل مشكلة على ان هو مثلا يحضر جلسة مشكلة او خناقة في البيت ان زملائه الاخوة انه يجوا له او يروح لهم او غيره وفي نفس الوقت ما بيقومش الفجر ابدا يبقى متسيب متسيب من جهة وغاية في التشدد من جهة تانية وقد يكون تشدد ملوش لازمة يعني لو انت وجدت في البيت مع اهلك ان وجود الاخوة يجوا لك او انت تروح لهم مشكلة بلاش بلاش كده يعني ما تعرفهمش انك انت رايح للاخوه وفي نفس الوقت ما يجولكش هم البيت خلاص وريح ابوك امك دول الاصل لانك انت لو عملت مشاكل في البيت لو انت عملت مشاكل في البيت عندك ساعتها مش هتعرف تعيش ايمانياتك صح كل الناس اللي عملوا مشاكل في البيت مع ابائهم وامهاتهم في الاخر ترك الالتزام مع شديد الاسف يعني فلذلك الامور تؤخذ بال باللطف والرفق والخبرة فإياك من الترخص الجافي أو الغلو والتشدد الجافي خليك وسط أحب الأمور إلى الله إيه؟ الوسط لا تتشدد ولا تترخص أيضا من رواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها تعظيم أمر الدنيا تعظيم أمر الدنيا سواء كانت الدنيا دي مال أو شهادة أو جاه منصب تعظيم أمر هذه القضية تعظيما مبالغا فيه ينبغي أن نعرف حقيقة الدنيا في نظر الإسلام وكتير جدا قلت لكم الأحب إلى الله أو المأمور به في دين الإسلام إنك تبقى غني ولا فقير لا دي ولا دي الإسلام لا بيأمرك تبقى غني ولا يأمرك تبقى فقير الإسلام يأمرك إنك تبقى راضي عن ربنا عامل في رضا ربنا تبقى غني ولا فقير ده بقى إيه مش موضوعنا مش موضوعنا يبقى عندك ملايين مش حرام مش حرام بالعكس بالعكس بالعكس خالص يبقى عندك ملايين بس الشرط انك ما تبيعش دينك ما تضيعش دينك عشان الفلوس ولا تضيع دينك عشان الشهادة ولا تضيع دينك عشان الشغل ولا تضيع دينك عشان المجتمع والبيئة ولا عشان اللبس حافظ على دينك طيب ينفع ابقى فقير جدا جدا مطلوبة الفقر حسمة مفيش مشكلة خالص طب يا شيخ تنصحني بإيه أبقى غني ولا فقير أنصحك ما تضيعش دينك وصلت آه مش موضوعنا بقى إنك أنت يبقى عندك كام لا الموضوع إن دينك فين يعني أشتغل الشغلانة دي ولا لأ القضية مش قضية فلوس قد ايه القضية قضية الشغلانة دي ترضي ربنا ولا لأ الشغلانة دي لما اكون فيها هضيع ديني ولا لا سبحان الملك واحد بيقول لي انا في شغلتي بتعامل مع النساء وهأفتن هضيع اعمل ايه قلت له النساء حولهم على غيرك يعني انت معاك زملاء رجال صح اه طيب حولهم يعني قول لهم اي واحده تتعامل يبقى انت قابلها خلص انت معاها وهيتمنى اه ما هيصدق يعتبرها خدمة منك دي مش هينفع لازم انا اتعامل معاها سيب الشغل طب لو سبت الشغل اشتغل ايه مش موضوع انا بقى اشتغل ايه اموت من الجوع يعني موت موت موت من الجوع وما تدخلش جهنم ده اخر كلام كده من الاخر ما تضيعش دينك ولو هتموت من الجوع ما تضيعش دينك ولا هو تخسر السنة في الدراسة ما تضيعش دينك ما تضيعش دينك وتدخل جهنم علشان أي حاجة هي دي نظرة الإسلام للحياة صليت على الرسول زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم فلذلك لابد أن نعرف نظرة الإسلام إلى الدنيا نظرة الإسلام للدنيا إنها مش مرفوضة تماما بالعكس انا قلت لك ان احنا لازم نبقى صناع الحياة ما نسيبش الدنيا للناس مطلقا وانما يبقى لينا دور في صناعة وصياغة الدنيا وفي نفس الوقت يبقى لينا دور بحيث ان احنا ما نضيعش ديننا نمرة اربعة من امور رواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها انعدام مفهوم الولاء والبراء انتوا فاهمين يعني ايه ولاء وبراء ولاء اسم بنت وبراء اسم ولد الولاء والبراء يعني الموالاة والحب في الله والبراء ان انا اتبرأ وابغض في الله احب مين واكره مين ده دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوسك عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله لذلك قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك دي أشد آية في الولاء والبراء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء كأن أبوك بيقول لك أنت لابني ولا أعرفك فليس من الله في شيء ربنا يتبرى منك لو أنت حبيت الكافرين أكثر من المؤمنين الكلام ده في الجاهلية هتبقى صورته واضحة اللي بيحب مايكل جاكسون و ايه جون ترافولتا حاجات قديمة معلش انا مش عايز اقول لكم الاسماء القديمة بس الشاهد ايه انك بتحب مين في الجاهلية واضحة واضحة ها في كفار من المغنيين والممثلين والمهرجين بل والمخترعين ها هتقول لي نيوتن و... وفرويد وفلان وفلان وفلان واينشتاين كل ده واضح في الجاهلية لا في الاسلام بقى بتحب مين وتكره مين هو ده الموضوع عايزين مفهوم الولاء والبراء بتحب مين وبتكره مين انا مش عايز اقول لك ما بتكلمش بقى, بقى على الاسماء الغربيه الكافره اللي انت ما زلت على الحياد دلوقتي لا بتحبه ولا بتكرهه مثلا يعني وان كانت يعني بيستهويك شويه مفيش دلوقتي مارادونا بقى فيه آه فلان وفلان من بتوع الكوره وفلانه وفلانه من المشهورات موقفك ايه لازم البغض في الله لا ده اشد من كده وقلت الكلام ده بقى في الحلقة اللي فاتت البنت اللي انت كنت معاشي معاها في الجاهلية البنت اللي كنت بتحبها كام سنة وماشيين مع بعض وما اعرفش انتوا وصلتوا لحد ايه لكن دلوقتي الوضع ايه يجب ان تبغضها في الله لانها كانت تعينك على معصية الله قل لي لسه بحبها يبقى قلبك مش نظيف هي دي رواسب الجاهلية اللي يجب ان نتخلص منها من مفاهيم الولاء والبراء من العجب العجاب أن تجد أخت ملتزمة لابسة السواد وماشية جنبها واحدة متبرجة تماما كأنها عارية كيف يجوز هذا كيف مش ممكن لو إنسانة مخلصة تمشي مع حد بالشكل ده تقول لي عشان ربنا يهديها لا لا مش كده أنا ما أفرطش في ديني عشان ربنا يهدي حد بالعكس ده دايما خلي بالك أن مسؤوليتك في الشرع نفسك أولا قبل كل البشر ده أصل شرعي ينبغي ألا ننساه قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف لا تكلف إلا نفسك قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فمن رواسم الجاهلية التي يجب أن نتخلص منها ولاء الكفار والفساق والمجرمين نتخلص من هذه ومعاداة ما زال حتى الآن بعض الملتزمين الإخوة اللي بيلتزم بالدين قريب لسه يقول لك أصلا أنا ما بحبش ريحة السنية إزاي إزاي ما تحبش إزاي ما تحبش لازم تحب لازم تحب كل إنسان مسلم بيصلي لازم تحبه ولازم توليه ولازم تدعي له ولازم تساعده لازم فرض عليك هو ده الولاء والبراء لازم يا جماعة وقفة عشان ننظف قلبنا نطلع قلبنا بره كده ونبدأ نشوف في مين بنحب مين ونكره مين ونبدأ ما نحبش غير اللي بيحب ربنا وما نكرهش غير اللي بيكره ربنا خمسة شدة الاعتداد بالنفس ومراعاة حظها كتير من الشباب مغرور قوي مغرور قوي معجب بنفسه قوي شايف نفسه قوي مفكر ان هو ابن باشا في الدين بقى نقول مفكر ان هو ابن تيميه مش ابن باشا اه وكم من اخت تلتزم وفكرت نفسها بنت تيميه خلاص كل الناس دولك بقر ما بيفهموش وهي بس اللي بتفهم كل الناس دول فساق فجار وهي بس اللي عندها دين كل الناس دولك عيال ما ايه ده ياي وهو اللي مفكر نفسه هو بتاع ربنا عشان كده كتير من الشباب اللي بيعملوا مشاكل في البيوت مع ابائهم وامهاتهم السر في هذا انه بيعامل ابوه على ان ابوه فاجر ابوه ما بيصليش ابوه ما بيعرفش ربنا ابوه لا يا ابني مهما يكن هو هو ابوك واعلم منك وافهم منك وخاض الحياة قبلك لازم تشيل جزمة ابوك فوق دماغك لازم قول لي ده ما بيصليش ولو ده بيدخل ولو ده بيقعد يتفرج على افلام مش كويسه ولو برضه ابوك شيله على راسك من فوق لازم كتير من الشباب مغرور قوي مغرور بنفسه ومعجب بنفسه وهو احد اسباب الهلاك قال العلماء ان حد التواضع ان تظن ان كل من تراه افضل منك يعني ما يعدي عليك واحد كده تقول اهو ده احسن مني وده كمان احسن مني لما تقف في ميدان التحرير كده وتبص على الناس تقول يا كل الناس دول انضف مني لازم من جواك كده هو ده التواضع هو ده المطلوب هو ده الوضع السليم والا كنت من المغرورين ستة المبالغات تحس في حياة الشباب كثير من المبالغة المبالغة خلق حتى في المجتمع واقعي في هذه الأيام بيضربوا لهم مثال مضحك من الطرف يعني أن طفلا كان يبالغ كثيرا فأتى يقول لأمه لقد رأيت في الحمام صرصارا أكبر من الفيل فقالت له أمه لقد قلت لك مليون مرة لا تبالغ الواد جاب المبالغة منين من أمه ما هي بتقول هي قالت له مليون ما فيش مليون بس هي كده الولد جاب المبالغة من هنا البيوت النهاردة بالشكل ده تحصل مثلا حتى في مدينة نصر عربيتين أو عربية خبطت واحد فشالوه على رصيف خلاص قام مشي جه واحد يحكيها يقول لك انا شفت عربيه خبطت واحد طلع فوق 3 متر لو التاني بقى اللي سمعها يحكيها يقول لك ده حصلت حادثه مروعه عربيه خبطته طلع فوق 3 متر ونزل على بوز العربيه شاطته 6 متر لو واحد ثالث بقى يحكيها في الدين كتير يحصل كده تسمع انه يقول لك فلان ده يقرا قران صوته من الجنه مش ممكن خرافه وتلاقي الصوت عادي جدا يقول لك فلان ده لما تشوفه لا لا لا بحر من بحور العلم عالم كبير عالم وتقعد معاه تلاقيه ما قراش كتابين على بعض المبالغات يقول لك اما امبارح انا قمت ليله يعني سبحان الله صليت بحوالي 20 جزء طب قريت من فين لفين قريت يجي 10 صفحات من سوره البقره وهو عدهم 20 جزء اقصد يعني دي امثله واقعيه جدا الكلام ده بيجري على السنه الناس يقول لك يعني ده المشكله النهارده مش عارف حصل كم يجي ألف أخ من مدينة نصر ما مبالغات مبالغات وكل المبالغات دي لها أثر سيء مبالغات يجي يقول لك انا عندي فتور لدرجة ان انا هكفر مبالغة مبالغة مبالغة في توصيف الامراض مبالغة في تهويل الاعمال مبالغة في في عرض الحقائق مبالغة في نشر الاشاعات مبالغة عايش حياته كلها مبالغة وهذه في دنيا الالتزام في جو الدين لا تجوز لأنها كذب قالت امرأة لولدها تعال أعطك فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه قالت أعطيه تمرة فقال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة التهويل والمبالغات دي كذب كذب هتكتب عليك كذبة عند ربنا سبحانه وتعالى فلذلك لابد أن تتخلص من هذه ألا تذكر إلا الحقيقة تحديدا ضبط حقيقة لا تزيد حرف واحد سبعا الفراغ وتضييع الوقت واحنا داخلين على زمن الصيف والشباب يشكو الفراغ عشان كده بيشترك في النادي وعشان كده بيروح يصيف وعشان كده بيقعد قدام التلفزيون لانه حاسس بالايه فراغ الحقيقة مفيش فراغ حقيقة قال الله سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره يعني إن الإنسان لم يكن بأوامر الله لأن الأوامر كثيرة وبعض العلماء يقول الواجبات أكثر من الأوقات فلو أن إنسانا أراد أن يصلي في اليوم مئة ركعة خلينا في في السنة أراد أن يصلي في اليوم أربعين ركعة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم أربعين ركعة عارفينهم دول 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل 40 ركعة لم ينقص أبدا في حياته في يوم عن الأربعين ركعة فصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى مفيش أقل من 40 40 ركعة بالحد الأدنى كان إذا فاته ورده من الليل 11 ركعة كل ليل قضاه بالنهار يبقى لو إنسان يصلي في اليوم 40 ركعة ويقرا كل يوم خمس اجزاء زي الصحابه كانوا بيختموا كل اسبوع ويقرا كل يوم خمس اجزاء ويتعلم كل يوم باب في الفقه وباب في العقيده ويصوم يوم ويوم ويصل الرحم ويبر الوالدين و ويحفظ بعد التلاوه نعم يحفظ ويراجع ويزور ويصلي الصلوات في جماعه يجد وقت بعد دول في ايه فساعتها يقول لي خمس اجزاء كتير مفيش وقت هنقول له طب خليهم ثلاث اجزاء طب خليهم جزئين وبرضه هيقول مفيش وقت امال اللي بيقولوا الفراغ دول بيقولوا منين إيه؟ جاب الفراغ منين إيه؟ لانه عطلان ما بيشتغلش لانه جاهل ما يعرفش اللي عليه ما يعرفش والا فعلا مفيش وقت الوقت ضيق جدا ولذلك من رواسب الجاهليه انك بتضيع الوقت تقتل الوقت بعض الناس من الشباب للأسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام وقفل الشبابيك وقفل البيبان وضلم الأوضة ويقفل الصوت عشان ينام ليه بتجاهد عشان تنام ليه مش جاي لك نوم قوم اشتغل ما تنامش ما تنامش غير لما يغلبك النوم لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت يخرج يقف في البلكونة ينزل يقف في الشارع مش عارف يتمشى يلف بالعربية تضيع وقت تضيع وقت لأنه مش عارف يعمل إيه وإلا لو عارف يعمل إيه فالواجبات أكثر من الأوقات أيضا عدم الانضباط الشرعي في المعاملات تعامل مع الآخرين محتاج انضباط شرعي فأولا تعاملك مع المشايخ بالأدب والتوكيز ومن هم أكبر منك سنا مع الوالدين والأقارب العم والخال والعمة والخالة النهاردة أنا شايف إن في تهريج زيادة عن اللزوم في جرأة على الكبار زيادة عن اللزوم في توقير كما ينبغي دي الأولى اثنين التعامل مع النساء انضباط شرعي ايه حدود التعامل مع المرأة الأجنبية يعني ينفع أقول لها السلام عليكم ولا ما ينفعش ينفع اما تسالني اجاوب عليها ولا ما اجاوبش ينفع اما اتصل بالتليفون ارد عليها اكلمها ازاي الكلام ده كله محتاج انضباط شرعي محتاج تعرف شرعيا احنا زي ما قلنا اول عنصر اللي هو الفوضويه والعبثيه خلاص العمليه ما بقتش فوضى لازم تعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز ايه اللي يحل وايه اللي لا يحل في التعاملات التعاملات الماديه لو انا خدت من واحد 100 جنيه سلف خدتها منه بتهريج ينفع الجهل ولا ما ينفعش لو انا احرجت واحد وانا قاعد في عربيته قلت له البتاعه دي جميله قال لي خدها بسيف الحياء خدتها منه يجوز ولا لا يجوز حلال ولا حرام لو انا كنت في بيت واحد ولو واحد جاني وجاب لي هديه ارد له الهديه ولا مش شرط ودي من باب اكل اموال الناس بالباطل ولا لا التعاملات التعاملات الكثيره انا راكب تاكسي وصلني المكان الفلاني وصلني عايز كام قال لي 20 جنيه ينفع اديله 5 جنيه ويخبط دماغه في الحيطه ولا ما ينفعش لازم ارضيه ولا هيجي يوم القيامه ياخد من حسناتي ينفع اركب من غير ما اتفق اصلا ينفع اروح ازور ناس بدون بدون موعد سابق ينفع ادخل من غير اذن ينفع افتح كمبيوتر حد والف فيه بدون اذنه بدون رضاه ينفع افتح تليفونه واطلع على رسائله بدون اذنه ورضاه ينفع اسمع هو بيكلم مين كل ديت معاملات في حياتك الحياة بعد الالتزام موضوع تاني مختلف ما هياش على مزاجك ما هياش هيصة واحنا متعودين على كده لا ده دين كل تعامل صغير او كبير دين دين حلال وحرام جنة ونار معصية وطاعة حسنة وسيئة لذلك لابد من الانضباط الشرعي في المعاملات مع الآخرين تسعة من الرواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها حب الظهور هو متعود ان هو لما كان في النادي كان الزعيم كان هو كبير ومتعود ان هو لما يروحوا رحلة هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه كان متعود انهم بيحبوه كان متعود انهم بيحترموه كان متعود كان متعود كان متعود لما دخل الاسلام بقى والالتزام لما دخل باب الالتزام وبقى راجل ملتزم ودين عايز برضه يفضل هو طب ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله التقي الخفي التقي الايه الخفي الاتقياء الاخفياء الذين اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا فين اللي دخل الالتزام ونفسه في دي قال أيوب السختياني ما صدق الله عبد أحب الشهرة اللي يحب انه يكون مشهور ومعروف يبقى مش صادق مع ربنا أبدا أبدا لازم تحرص انك ما تعرفش حد ولا حد يعرفك خليك ماشي جنب الحيط بالراحة كده لحد ما توصل لباب الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب ما تحرصش على غير هذا لذلك قال بعض السلف ادفن نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه أترجم واضح ولا ترجم طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم ادفن نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه لو جبنا بذرة حباية قمحة أو حباية ذرة أو حباية فول وضعناها على سطح الأرض ومع المية هتنبت هيخرج فيها نبتة زرعة خضراء لكن هتبقى ضعيفة جدا ضعيفة جدا هط... أي شوية هواء يوقعوها لكن الفولة دي أو الحباية القمح لو أو الزرعة النبتة لو دفناها في الأرض وأخذت فترة حضانة كافية وبعد كده ظهرت فلما تتعرض للضوء يبقى جذرها إيه؟ ثابت وفرعها في السماء اصلها ثابت جذاها ثابت كذلك انت ادفن نفسك شوية ما تبقاش معروف مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويبقى معاك تليفونات المشايخ ويبقى معاك اه اتصالات ويبقى مش شرط مش شرط خالص ادفن نفسك مش شرط ان كل الناس تعرفك وفي المسجد اه ده تلميذ الشيخ فلان ده بيتعلم عند الشيخ فلان ده بيحضر للشيخ فلان ده بيروح عند الشيخ فلان مش شرط بلاش المنظره المنظرة اللي انت عايز تعيشها في الإسلام بعد ما عشتها في المعاصي مش شرط بلاش منها مش شرط ادفن نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه اللي بيظهر على طول كده ما بيتمش ما بيتمش ما بيكبرش عشرة وهي الأخيرة التشبع بما لم يعطى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور واضح ولا ترجم برضه طب صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى يعني الذي يزعم أشياء ليست فيه وليست عنده قال إبراهيم بن أدهم لقد مر على الناس زمان كانوا يراؤون بأعمالهم وقد جاء علينا زمان صار الناس يراؤون بما لم يعملوا وصلت يا ابني برضه ولا لسه آه لك يا سلام ده أنا قمت الليل امبارح وهو ما قامش نايم في السرير للساعة تسعة ليرائي بما لم يعمل ختمت القرآن كم مرة الحمد لله انا ما بعديش عليه شهر غير لما اختم القرآن وهو من رمضان ما بصش في المصحف انت تعرف الشيخ فلان ده حبيبي كده وهو عمره ما شافه قريت ايه من الكتب قريت سمعت ايه من الشرايط سمعت شريط كذا اه طبعا طبعا ده سمعه من زمان جدا ده, ده شريط قديم مش كده وهو ما سمعش ولا قرا المتشبع بايه بما لم يعطى بما لم يعطى واضح ان في نفاق واضح في زماننا وكثير ولا انتم ملاحظين ان الكلام اللي انا بقوله مش واقعي للاسف سامحوني بس احنا بنضغط على الجرح النازف عشان نوقف النزيف نزيف فقدان الاخوه انتوا بتشهدوا معايا ان في ناس كتير جدا التزم وبعدين وبعدين ترك وبعدين التزم وبعدين ترك وبعدين التزم وبعدين ترك وهو دلوقتي فين الله اعلم ممكن تبقى انت قاعد كده في المسجد تسمع كلام ربنا وهو قاعد مع بنتي دلوقتي في الكازينو اللي كان ملتزم وما تكلموا عليه تدمع يقول لك انا كنت زيك كده ادعي لي ربنا يتوب عليا لكن ده نتيجة اللي انا بقول لك عليه ده ان في رواسب من رواسب الجاهلية موجودة وكتير جدا ولم يتخلص منها فالرواسب السيئة تتفشى وتنتشر أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام لذلك هذه الرواسب السيئة الموجودة في قلبك من رواسب الجاهلية من أيام الذنوب والمعاصي بتحب إيه وبتكره إيه بتندفع وتنفعل بإيه معجب وبتتكلم كتير وتتكلم عن نفسك الرواسب اللي احنا قلنا عليها النهاردة العشرة دي ببعض فتات من آلاف جواك زي دي لابد من وقفة لتصحيح الأوضاع لابد من وقفة عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى وما ترجعش على رجليك تاني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم وادخلنا الجنة برحمتك أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله